ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ذكرت أنه من بركة قيام الوالي بأمر الله عز وجل أن يوطئ الله عز وجل أكناف الرعية له وأن يحملهم على طاعة أمره لأن أمر الوالي إنما يكون حينئذ من أمر الله عز وجل كما قال أبو بكر رضي الله عنه أطيعوني ما أطعت الله فيكم وهناك شيئان رئيسان لاستقامة الفرد وهذان الشيئان أحدهما بيد الوالي والآخر بيد الفرد وهذان الشيئان مذكوران في حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه وقد رواه الإمام الترمذي وأحمد وصححه أبو عبد الله الحاكم وغيرهم قال صلى الله عليه وآله وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاه وعلى رأس الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا في دين الله ولا تتعوجوا وفي بعض الروايات ولا تتعرجوا وعلى الصراط هذا على رأسه وهذا على الصراط داع يقول كلما اقترب إنسان إلى السطور المرخاه فأراد أن يزيلها وأن يلج الباب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه انتهى المثل ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا ما هذا المثل قال فأما الصراط فهو الإسلام وأما السوران فهما حدود الله وأما الأبواب المفتحة فهي محارم الله والسطور المرخاة فهي نواهي الله عز وجل وأما الداعي الذي يدعو على أول الصراط فهو كتاب الله عز وجل وأما الداعي الذي هو على الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم ما أجمله من مثل لخص القضية كلها صراط طريق ولك أن تتخيل هذا وعلى الطريق سوران سور يمين وسور يسار والسور ده فيه أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستارات ستور هناك داعيان الداعي الأول اللي هو القرآن يقول يا أيها الناس ادخلوا في دين الله ولا تتعوجوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذه معنى الكلام والداعي الآخر الضمير والنفس اللوامة التي بين جنبتي المسلم فلا بد أن يستقيم هذان كتاب الله عز وجل صيانته من تحريف تأويله مهمة الأمراء والعلماء الأسبوع الماضي واحد جاهل من أفناء الناس رأى حديثا تكلم العلماء فيه فطار به فرحا كل مطار وظن أنه بنقل كلام العلماء قد ظفر بالغنيمة الباردة فقال هذا البارد في عنوان كبير العيب ليس في الغرب إنما العيب فينا ده يعني بخط كبير نسبيا إنما الخط المجعلص الكبير قوي ده اللي هو مش هقول مثلا 24 ولا 48 يمكن 60 صحيح مسلم يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وهي زوجته بالفعل أنا قلت كثيرا ما كان أغنانا إن إحنا نقعد نناحي ونتكلم ونناقش ونناظر لو جرة قلم من الوالي يقول لا يتكلم في الدين إلا العلماء لاسترحنا ولوفرنا من الجهد والعناء ما نستغله في البناء والرفعه لمتى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه كل ما نمشي خطوة نرجع من أول السطر تاني الخطة الخمسية الملعونة مفيش خطة وزارة في خطة وزير الدول بتتقدم ونحن نتأخر ليه لأن إحنا عندنا الخطة خطة وزير مش خطة وزارة يجي وزير من الوزراء زي وزير الأوقاف مثلا تعاقد مع المصانع الحربية على 5000 ريسيفر عشان ينفذ البدعة التي أراد أن يفعلها وهي توحيد الأذان وهي بدعة لا شك في بدعياتها ولجان الفتوى أفتت ببدعياتها ولا يمكن لناظر عالم بالسنة أن يوافق على هذا ويقول هي مشروع أو هي مسنونة خمس تلاف ريسيفر يكلفه خزينة الوزارة قد كده يتشال الوزير يجي واحد بعد يقول ايه العك ده ده كله كلام فارغ شيل تكبدت الوزارة ثمن خمس تلاف ريسيفر ويجي اللي بعديه يقول لا الكلام ده غير صحيح كذلك في كل وزارة يجي واحد ينفذ خطة يجي اللي بعديه يقول ده ما بيفهمش كيف ينفق هذه المليارات في هذا العمل الخايب الفارغ ويقوم لاغي القصة كلها وينفذ اللي في دماغه يبقى خسرنا مليارات وهنخسر مليارات ويأتي الذي بعده يحذف كلام ده كمان ونفضل في الخسائر مسلسل مستمر جرة قلم لا يتكلم في الدين صحفي ولا يتكلم في الدين إلا أهله كنا استرحنا الجاهل ده بيشير إلى حديث رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس قال كان المسلمون لا يجالسون أبا سفيان ولا ينظرون إليه لا يقاعدونه ولا ينظرون إليه فقال يا رسول الله أعطني ثلاثا الأولى أزوجك أم حبيبة وهي أجمل نساء العرب وأن تؤمرني على جيش المسلمين فأقاتل الكافرين كما كنت أقاتل المسلمين والثالثة أن تجعل معاوية كاتبا بين يديك فقال صلى الله عليه وسلم له نعم قال الراوي ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لسائله لا ما أعطاه شيئا منه طيب إيه الإشكال قال لك كيف يقول له أزوجك أم حبيبة وأم حبيبة كانت زوجته صلى الله عليه وسلم بالفعل تعرف أم حبيبة اسمها رملة ده الاسم المشهور وقيل هند كانت هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش فتنصر ابن جحش هناك ومات وثبتت أم حبيبة على دينها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها فأصدقها النجاشي بأربعة آلاف درهم أو في الرواية المشهورة بأربعمائة دينار دينار بعشر دراهم يعني أربعة آلاف درهم يعني وجهزها وأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الكلام ده في سنة سبع وقيل في سنة ست وسبع أشهر ومعلوم عند كل علماء السير أن أبا سفيان وابنه معاوية رضي الله عنهما أسلما سنة ثمان في فتح مكة ومعروف أيضا عند أهل السير أن أبا سفيان لما دخل المدينة في أيام الهدنة بعد صلح الحديبية ودخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يجلس على السجادة طالت أم حبيبة السجادة من تحت وقالت لا تجلس عليها وأنت امرؤ كافر كل هذا معلوم عند أهل السير ومقطوع به عنده فازاي بقى يقول له أزوجك أم حبيبة وهي أجمل العرب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعم, أزو... نعم أقبل تزويجك إياي الحديث ده الأئمة استشكلوه وأنا وصفت هذا الرجل بالجاهل قبل ذلك ليس لأنه ظفر بحديث افترى فيه لا هو جاهل لأنه لا يعلم وجه تأويله وأنا لو أحسنت الظن به لقلت وصل إلى تأويله ولكن كتمه أنت عارف في صحفيين كده وأنا أعرف كثيرين من الصحفيين دول بيحبوا يفلفلوا يقول لك عايزين خبر يدق الدنيا انا بيجيني صحفيين انزل للصلاه الاقي صحفي واقف تحت البيت عندي يقول احنا من جريده كذا وكذا وكذا عايزين نعمل معاك حوار فقول له يا بني انا لا حوار بيني وبينكم انا لا اعطي صحفيا ابدا كلاما لي لقد بلوناكم وجربناكم إن لم يفتري بحث عن فري فإن لم يجدها ألفها وطبعا يمكن أنا قلت لكم قبل كده من سنوات مضت قصة رجل صحفي مشهور كان يحرر بابا في أخبار اليوم الصفحة قبل قبل الأخيرة تحت عنوان أبو نظارة عارفين أنتوا طبعا الباب ده ده الصحفي المشرف على هذا كان رجلا لامعا آنذاك واستمعت الحوار ده في الإذاعة ذكرياتك الصحفية ومش عارف ايه الكلام ده قالوا قول لنا خبر غريب جدا عمل إشكال الخبر ده أنت عملته فقهقه طبعا في الأول لأنه سيقول طرفة طرفة النفيس قال كنا منتظرين خبر يجينا من بره فتركنا له حوالي تسعة أسطر في عمود في الصفحة الأولى أخبار الطوارئ يعني آخر خبر مر الوقت والجريدة لازم تدخل للطبع والخبر ما جاش فطبعا لا يمكن هيطبع الجريدة وفيها العمود الأبيض ده أو التسعة أسطر البيضة دي فقعد يفكر نعمل ايه نعمل ايه فكتب عنوانا ذئب في المهندسين وبعدين قال وقال شهود العيان ان راينا ذئبا يتجول في الشوارع مش عارفين الكلام ده فمطلوب من الايه رئيس الحي يدور على الديب ده ها وبالله التوفيق طلع الخبر والراجل عمره ما تصور في يوم من الايام الخبر ده ممكن يعمل مشكله اهو حب يملى فراغ بس مفيش ما عداش ثلاث اربع ايام الا والدنيا مقلوبه قال المهندسين اولاد الزوات وديب عندهم ازاي الكلام طب عيالنا اللي بينزلوا المدارس الديب هياكلهم إيه اتصل طبعا ناس رفيع المستوى وناس آه، مناصب والكلام ده وبتاع اتصل رئيس الحي فين الديب عايزين الديب من ديله لازم تجيبه طبعا بدا ايه يدور على الديب ومش عارف ايه والكلام ده ما عداش اسبوعين الا والصفحه الثالثه اللي هي تعتبر اهم صفحه في الجريده تحقيق موسع عن الديب نزل بقى الصحفيون في الشوارع ياخدوا راي الناس ايه رايكم ده كلام فارغ دوله ملهاش مش عارف ايه فين الديب ويقول لك مش عارف ايه واحنا خايفين على اولادنا وبتاع المهم اتشال رئيس الحي فيه خلاص طبعا بعتوا جابوا رئيس الحي من طنطا ولد فلاح وبيشوف كلاب كتير ولاد عم الديابة والكلام ده وعرف القصة وعلى البتاع ده حب يخلص الموضوع ما عداش ثلاث أربع خمس أيام على ولايته لرئاسة الحي إلا ودبر بليل جابوا كلب كده ولبسوه باروكة شعر ومش عارف ايه وديله ومش عارف تخن كده و- وحاجة تخوف يعني وجاب مصور واتنين غفرة كل واحد ببندقية ومكتفين الكلب طبعا المسكين دهوت وقاموا جايين في شارع فاضي خالص ونزلوا الكلب وقاموا منشلين رصاصتين ثلاثة والراجل التقط الصورة وفي الآخر عثرنا على الإيه؟ عثرنا على الذئب خلاص بدأوا يهنوه ومش عارف ايه الكلام ده ادي قصة صح حط خبر من بنات أفكار فهؤلاء يكثر فيهم الافتراء لا سيما الصحفي اللي مطلوب منه يكتب مقالة كل يوم أنا بستغرب والله يعني أنا لما بيكون عندي خطبة جمعة وعندي جمعتين في الشهر أنا ببقى مرعوب من الجمعة والخطبة وأقول هقول إيه وأقعد ألف طول الأسبوع تايه مش عارف أقول إيه متى أهتدي لما أقول بعد ما أصلي الفجر يوم الجمعة أبتدي أعرف أنا هقول إيه وببقى خايف ونفسي حد يشيل عني الجمعة ولما ما اخطبش الجمعة أبقى فرحان جدا عشان هسمع واستريح واقوم كده الصبح لا مكروب ولا خايف ولا حاجة من دي ده مطلوب منه كل يوم مقالة يجيب منين هو الجبرتي فاللي عايز ده يعمل اي حاجة يدور على اي مصيبة المهم يملى الفراغ لانه بيقبض مرتب خلاص فما فيش اي مانع راجل متخصص يقول لك في الاسلاميات او في اثارة النقع على الاسلاميات يسمع اي حد بيقول كده يقول له معلش الله يكرمك اكتب لي بس ايه خلاصة الاعتراض ده وبعدين يسبكه بقى بالكلام الصحفي بتاعه وطلع لي مقال اهو جاهل عشان كده بيقول لك قال النووي وقال ابن الجوزي واخد بالك ازاي وجيب الاسماء الكبيره اللي انا عارف ان ما اعرفش عنها حاجه اه الحديث ده العلماء قالوا انه من المشكلات فعلا والنووي قال لك قال الامام النووي في شرح مسلم هذا من الاحاديث المشكله وهي كثير احنا قلت لا يمكن النووي بمعرفتي بالنووي يقول كلمه وهي كثير دي يعني اغلب الاحاديث مشكلات يعني فقمت جايب شرح النووي وفتحت بقى الكتاب علشان اشوف القصه دي ما لقيتش وهي كثير دي من عنده عشان يبين ان الدين كله مشاكل وان الاسلام لم يقطع بشيء والناس معذورين اللي بيقول يمين واللي بيقول شمال واللي بيقول فوق واللي بيقول تحت معذورين لان الدين ليس بواضح واحاديث مشكلات طب ايه المشكلة قال لك اهو معروف يعني اهل السير بيقولوا انه تزوجها صلى الله عليه وسلم سنة سبع وجاي ابو سفيان بيقول له ازوجك ام حبيب اجمل العرب العلماء طبعا خاضوا وجعلوا يجمعون بين هذا الحديث وبين ما ورد في السير تسعة وتسعين وتسعة من عشرة من العلماء بحثوا عن مخرج لتأويل الحديث وواحد الواحد في المية الذين أنكروا هذا الحديث وقد يعني تجرأ ابن حزم كعادته وقال هذا حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم فلا جرم أن شن عليه ابن الصلاح الغارة وهو محق إذ كيف يدعي إنسان عالم أن في صحيح مسلم أحاديث موضوعة وقد برأ الله هذا الكتاب الجليل من هذا بحمد الله وقال هذا من جسارته على اتهام الآئمة لما أقول 99 و 9 من عشرة بحثوا عن مخارج لأن هؤلاء العلماء يعلمون قدر الشريعة وإن أي تعارض ما بين دليلين إنما يقع في الذهن ولا يكون في الأصل في أصل الأدلة فإن كلام الله ورسوله يصان عن التعارض إنما التعارض يقع في ذهن المجتهد لم يصل إلى دلالة هذا أو ذاك لم يصل إلى الدلالة المشتركة بين هذا أو ذاك حتى يجمع بينهم بوجه من وجوه الجمع المعروف فالذي يهمني في المسألة وجهان من وجوه الجمع التي ذكرها العلماء وهي في نظري أقوى الوجوه كلها الوجه الأول وقد اختاره ابن الصلاح وهو كأن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تزوجتها على الرغم مني وأنا كاره لأنه كان إذ ذاك كافرا وأنا رجل رأس في قومي وعيب في حقي أن تتزوج ابنتي وأنا كاره فالآن بعدما أسلمت قد رضيت فأريد أن أنال شرف أن أكون وليا لها خلاص فهذا محمول على أنه جدد العقد له خلاص يبقى قوله أزوجك أم حبيبة أي اجعلني موافقا حتى أرضى لأن ده في تبجح ده يبقى حمى النبي يا له من حمو يعني شوف عمر بن الخطاب في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان قد مات بالمدينة فعرضها على عثمان فعثمان قال أنظرني فجاء بعد ليالي فقال قد بدا لي ألا أتزوج في يوم هذا فعرضها على أبي بكر فلم يرجع إليه بشيء لا قال له لا ولا قال له نعم فقال فلب فلب فلبثت ليالي فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه قال بعض العلماء تبجح بهذا فرحان أنا بقى أنا حماه واخد بالك فأنكحتها إياه قال فلقي أبو بكر عمر فقال له لعلك وجدت علي إذ لم أرجع إليك بشيء قال نعم قال والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها وما كنت لأفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلام على أبي بكر ده ليس له نظير نسيجة واحدة لا يجري في مضماره أحد ولو شق نصفين مجرد بس إن إنه إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه إيه أخبار حفصة طب وإيه اللي فيها دي وما الذي أدرى أبا بكر أنه يريد أن يتزوجها ها هي دي الأمانة بقى اللي احنا بنوصي المسلمين بيها قال صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة وقال صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة بقول الكلام ده للخونة اللي يجلسوا في المجالس الخاصة ويسجلوها من وراء ظهر صاحب المجلس ويطلع بره ينشرها على اسطوانة ويحطها على النت هذا خائن وبكل أسف حمل في عنقه مظلمة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اهو المجالس بالأمانة أنا قعدت معاك جلسة لا يحل لك أن تفشي شيئا منها إلا بإذني ممكن أنت تسمع كلام تتصور أنه كلام عادي ورطني أنا مع جاري مع أخي مع أختي مع زوجتي أنت شايف أنه ما فيهوش حاجة لكن هو عندي فيه حاجات فإذا إذا التفت وتركتني وتفرقنا صارت أمانة في عنقك أو أبو بكر الصديق نفذ هذا حق تنفيذه النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما فعلت حفصة خلاص اعتبروا سر من الأسرار ما كان ليفشيه دي نمرة واحد نمرة اتنين أنه من كثرة ملاحظته للنبي صلى الله عليه وسلم والباعث على هذا تمام المحبة عرف ما يدخل في باب السر وما لا يدخل وأي محب اسأله عن حبيبه يصفه لك أدق من الكاميرا المسجلة يفهم التعريض بتاعه ويفهم التورية ويفهم التصريح ويفهم نظرة العين بل يفهم النفس إذا دخل أو خرج فعمر الخطاب يعني كما قال بعض العلماء تبجح ان هو ايه انه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقال وافقت على زواج ابنتي منك حاجة كبيرة أو فكأن أبا سفيان أراد أن يحظى بهذا إذ فاته الشرف الأول وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا ده كلام ابن الصلاح شرحه يعني النووي استدرك على ابن الصلاح استدراكا ولكنه أيده من وجه آخر قال وليس في الحديث أنه جدد العقد له خلاص يبقى يحمل كلام ابن الصلاح على أنه وافق اتكالا على الزواج الأول بدون ما يجيبه ويقول له ايه زوجني فلانة قبلت ما عملش اجابه وقبول انما قال له خلاص لك ذلك يبقى المسألة تمت ايه شفوية خلاص طبعا ابن القيم رحمه الله استرذل هذا الجواب واستقبحه وما أراه قبيحا بل له وجه من القوة واستجود وجها آخر وهو الوجه الآخر الذي اخترته وهو أن أبا سفيان أراد أن يزوج ابنة له يقال لها رملة أو هند وتكنى بأم حبيبة أيضا أراد أن يزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عنده علم أن الجمع بين الأختين من المحرمات ولا بأس بذلك فلم تعلم هذا الجمع أم حبيبة نفسها كما رواه البخاري ومسلم من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة قال قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان فقال لها أفعل ماذا قالت تتزوجها فقال لها أو تحبين ذلك قالت لست لك بمخلية مش أنا الواحد ده أنا معايا أخريات وأحب من شركني في خير أختي طالما العملية كده ومش أنا مني لك وفي أخريات أختي أولى أهدي بقى من فوائد التعدد ها مش عايز النسوان يزعلوا بس ايه انا عاداتي كل ما الاقي فايده كده التقطها ما اقصدش حاجه تمام ايه بقى الفايده اللي فيها في التعدد انه يعلم المراه الانصاف طيب طالما ان في اخريات معي فطابت نفسها أن تعرض أختها وتجد المرأة التي قبلت أن يتع- أن يعدد زوجها وأن يتزوج عليها أكثر إنصافا وقبولا لأن يتزوج عليها من المرأة التي انفردت بزوجها يعني واحدة مثلا أذنت ووافقت أن يتزوج زوجها بقى عنده زوجة تانية لما يحب يتجوز تالتة التانية أول ما تعترض يقول لك تعترضي ليه؟ طب ما أنت دخلت على واحدة قبلك فكيف تنكرون تنكرين أن يدخل عليك أخرى ولو راحت تشتكي لأهلها وطوب الأرض يقولوا لها هذا الكلام فبتقبل تمام وما بتهدش البيت ولا بتغضب عند أهلها ولا الكلام ده خلاص إن غضبت ترجع بسرعة حتى لا يفوت قسمها تمام إن اتجوز ثالثة حب يتجوز رابعة ده وليك لكن عنده امرأة واحدة فقط يحب يتجوز تغضب وما ترجعش وأهلها يغرونها بخراب البيت ولازم تعودي وهتجوزك ست سيد وحرب بيه ويجرجروه في المحاكم ويبددوا القايمة وتضرب نفسها بمطوة وتروح تعمل له تقرير واخد بالك والكلام ده كله حادث في حين مثلا أنه أنهم لو ضبطوه متلبسا بزنا عين عينك أهو أو كان لا يصلي فغضبت المرأة العفيفة وذهبت إلى بيت أهلها ليه يا بنت ده ضبطته بيزن معلش يا بنت هيتوب عندك أولاد وعندك بيت وخراب البيت والكلام ياما ناس كانوا وحشين ورجعوا ها طب ده ما بيصليش هو انت هتتحاسب مكانه ها ويطلع الكلام بهذه الايه بهذه الطريقه يبقى فعل ما هو مشروع له خربوا البيت يفعل ما حرم عليه يتأولون له فهي لما بتيجي تقول لست لك بمخلية طالما ان انا معايا نسوة اخريات خلاص يبقى اختي اولى تمام فعلمها خلق الايه الانصاف وقبلت ان تشاركها امرأة اخرى سعادتها مع زوجها ابتغاء مرضات الله وانا اقول واقرر ان التعدد الان ثغر وجهاد ثغر وجهاد الاحصائيه اللي نشرتها الاهرام من حوالي اربع شهور ان في مصر كلها اكثر من 13 مليون مطلق وارمل وعانس 13 مليون منهم ستة ملايين في القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة ستة ملايين دول يروحوا فين امرأة مات زوجها أليس لها حق السعادة ولا بتحكموا عليها بالإعدام خلاص مات زوجها يبقى انتهت القصة بالنسبة لها أنا خليها امرأة عفيف ولا تريد ما تريده النساء من يكفل أولادها ومن يؤنس وحدتها ووحشتها وإذا وقعت في مطب مين اللي يقف جنبها وكذلك المرأة المطلقة ليه النساء عمالين يحجروا ما وسعه الله لما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقط هذا ده دي مش كلبة ده دي امرأة مسلمة وكانت سعيدة في يوم من الأيام ولها بيت أيام تجري عليك أيتها الرافضة وتترملين أو تطلقين وتتمنين من أعماقك لو كفلك رجل فده بيعلم المرأة خلق الإنصاف فقول وتحبين ذلك قالت لست لك بمخلية وخير من شركني في خير أختي فقال إنها لا تحل لي تمام فقالت اننا حدثنا ايه اللي خلاها تعرض العرض ده بقى اننا حدثنا انك ستنكح دره بنت ابي سلمه فقال لها بنت ام سلمه قالت نعم قال انها لو لم تكن ربيبه في حجري ما حلت لي لأن ثويبة أرضعتني وأرضعت أباها أبا سلمة فهي ابنة أخي من الرضاع فقال لها يعني هناك سببان للتحريم السبب الأولاني أنها ربيبة كما قال تعالى في المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم المرأة المطلقة أو المرأة الأرمل عندها وبنت من زوجها السابق تمام العادة إن الحضانة تكون للمرأة لا سيما والبنت صغيرة فالعادة أيضا أن المرأة تحتضن ابنتها من زوجها السابق في بيت زوجها الجديد تمام؟ فصارت حينئذ ربيبة رباها في حجره خلاص واشترط رب العالمين لذلك أن يكون الرجل دخل بالمرأة فإن عقد على المرأة ولم يدخل بها جاز له أن يتزوج هذه الابنة أما إذا دخل بها فصارت بمنزلة ابنته تمام كده؟ فقال هذا سبب أول للتحريم أنها ربيبتي السبب الآخر لو لم تكن ربيبتي لحرمت بالرضاعة ليه لأنها ابنة أخي من الرضاعة وقد أرضعت ثويبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة رضي الله عنه تمام فيبقى ايه يبقى قالت لست لك بمخلية وخير من شركني في خير أختي فقال لك أبو سفيان كان عنده بنت فأراد أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم له بالتحريم نقول ما فيش مش بعيد يعني إذا كان بنته اليوم حبيبة اللي زوج النبي صلى الله عليه وسلم والتي آمنت قديما خفي عليها هذا الحكم وأن الجمع بين الأختين لا يجوز أفخفاؤه على أبي سفيان بعيد وهو حديث عهد بإسلام لا ليس ببعيد قال لك ولكن وهم بعض الرواه فظنها أم حبيبة فسماها خلاص يبقى إذن الخطب سهل يبقى غلط في الاسم نشيل الاسم ده ونحط الصواب ويستقيم الكلام قال لك طيب الكلام ده جميل بس فيه إشكال وهو إيه وهو قوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم أي أنا موافق طيب إذا كانت إذا كان عرض بنته اللي هي غير أم حبيبة على النبي عليه الصلاة والسلام أفخفي تحريم الأختين على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول نعم قال لك اللفظة دي منكره ان هو وافق على ايه على طلب ابي سفيان اذا اعتبرنا ان هذا الوجه صحيحا وهو ايه ان ابو سفيان عرض بنته الثانيه فنقول اهل العلم يقولون اذا تعارض دليلان او خرج كلام يعارض دليلا اما ان نؤول الكلام تاويلا سائغا وإما أن نرده يبقى عندنا حاجة اسمها الجمع وحاجة اسمها إيه الترجيح جميل قوي طيب فقال له نعم مش دي موافقة هنسلم ان ان الوجه ده سليم وصحيح وهو احسن الوجوه كما قال ابن القيم وان بيعرض عليه بنته الثانيه ينفع النبي عليه الصلاه والسلام نعم ما ينفعش يبقى لازم الراوي غلط وإلصاق الغلط بالراوي أولى أنا بقول لك بقى ده اسمه ترجيح ولا جمع أغلط الراوي ده اسمه إيه يا جماعة أنا عمال أناحي وهاتي والمحاضرة اللي فاتت كانت كلها في الأصول ها ده اسمه ترجيح لأن إيه معنى الجمع الجمع أن تعمل الدليلين جميعا ما تل- ما ترميش واحد منهم خلاص الترجيح ترمي واحد وتاخد التاني خلاص كده طيب لما قال الراوي غلط ده خده ولا رماه رماه ها جميل قوي ده يبقى اسمه ترجيح ولا جمع ترجيح العلماء قالوا بقى احنا بنرتبها الجمع اولا فان عجزت عن الجمع فالترجيح يبقى من يسبق من الجمع ولا الترجيح الجمع يسبق طب ليه الجمع يسبق الترجيح قال لك لأن الأصل في الدليلين الإعمال لا الإهمال الأصل أن تعمل الدليلين معا لا أن تهمل أحدهم وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما أحدهما حلو كده طيب إحنا عايزين نجمع الترجيح مفيش أسهل منه ده غلطان وقمنا قافلين الباب طب والجمع قال لك يا أخي يبقى الكلام إنما قوله صلى الله عليه وسلم نعم يتنزل على ما يوافق الشرع خلاص يتنزل على ما يوافق الشرع لأنه لن يوافق على ما خالف الشرع فدي حاجة المفروض تبقى مفهومه خلاص أديكم مثال عندنا في أصول الفقه حاجة اسمها دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة والكلام ده احنا شرحناه المرة اللي فاتت قلنا الدليل له وجه وبطن خلاص كده الوجه ده اسمه المنطوق والبطن ده اسمه المفهوم تمام كده المفهوم ده قسمين زي المنطوق ما هو قسمين برضه المنطوق منطوق صريح منطوق غير صريح والمفهوم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة أنا مش عايز غير مفهوم المخالفة تمام مفهوم المخالفة قال لك هو عكس المنطوق أو هو معنى اللفظ لا في محل النطق وضربنا المثل بإيه في الغنم السائمة زكاة فاكرين ولا وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءكم فاسق ده المنطوق ولا المفهوم ده المنطوق اللي هو الكلام اللي واضح الآية جت علشان خبر الفاسق ولا خبر التقي عشان تبين حكم خبر الفاسق جميل قوي ده المنطوق, المنطوق طب المفهوم وإن جاءكم تقي بنبأ فلا تتبينوا يبقى كلها يبقى عكس بعض ولا لا يبقى التقي عكس الايه الفاسق وتبينوا عكسها ايه لا تتبينوا جميل قوي كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن دليل الخطاب حج إلا في حالة من الحالات وهي أنا هبسطها جدا بس ركزوا معايا لأن ده الشرع بتاعنا جميل ومرتب ولما جاهل يدخل فيه برقبته كده تتقطع ده عامل زي السكاكين زي ما يكون ايه سكاكين شغاله كده تدخل برقبتك هتتقطع يدخل واحد عالم يعرف يفادي نفسه ها إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق تمام كده قال لك إذا خرج المفهوم مفهوم المخالفة مخرج الغالب فلا يكون حج يعني إيه مخرج الغالب قال لك في حالة غالبة في البلد عرف في البلد زي الجاهلية كان المرابي يفضل يمص في دم المحتاج لحد ما يخليه جلد على عظم وكان ده اسمه في الجاهلية الربا المركب الربا الايه المركب ظلمات بعضها فوق بعض دماء بعضها تتلو بعض يبقى عندنا ربا بسيط وربا ايه مركب اللي كان موجود في الجاهلية الربا المركب واحد خد من واحد قرشين بعد قد ايه قال له بعد شهرين جاء بعد شهرين قال له ما جاتنيش فلوس يقول له ماشي ازود لك المدة واضعف الايه الربا كنت مديك 100 جنيه ب 110 يبقى اديك مهلة تانية يبقى كمان ب 10 جنيه يبقى ايه يبقى 100 جنيه ب 120 تمام ويفضل المسكين مش عارف يسد الديون وعمال يسد في فوائد الديون والدين متركب عليه لحد ما يبقى الفايدة قد الدين ده اسمه الايه الربا المركب فقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه ده اللي اسمه الربا الايه جميل الآية دي منطوقها تحريم الربا المركب مش كده طيب مفهوم المخالفة أن تأكل الربا البسيط صح كده يعني لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وكلوه ضعفا واحدا مش ده مفهوم المخالفة آه طب ده ينفع ليه لأن عندنا آية حرمت قليل الربا وكثيرة تمام كده والآيات التي حرمت كثير الربا وقليله داخلة في باب المنطوق ولا المفهوم المنطوق تمام كده لأن الآيات واضحة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يبقى ده منطوق ولا مفهوم جميل يبقى الآية ديت المنطوق ده تعارض مع مفهوم الآية لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة ولا ما تعارضش تعارض قال العلماء إذا تعارض منطوق مع مفهوم هنقدم مين المنطوق ليه لأن دلالة المنطوق أقوى لأن اللفظ إنما سيق لدلالة المنطوق وجاء المفهوم تبعا الكلام ده واضح ها طيب معلش يعني ايه ذاكروه تاني خلاص كده يبقى مفهوم المخالفة إذا لم يعارضه منطوق يبقى حج فإن عارضه منطوق يبقى ايه يبقى مفهوم المخالفة ملغى ده بقى قول العلماء إذا خرج مفهوم المخالفة مخرج الغالب لا يعمل به لأن الله عز وجل إنما نهاهم أن يأكلوا الربا على غالب ما كان يفعله القرشيون مش إنه أباح الربا البسيط لا وهذا كقوله تعالى أيضا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا طيب افترض أنها لم ترد تحصنا مبسوطة بالعملية دي ها ولا ترى فيها غضاضة أفيجوز أن نكرهها على البغاء ها طيب تعالوا نشوف الآية تاني منطوقها ومفهومها المخالف ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا مفهوم المخالفة ايه فإن لم يردن تحصنا فيجوز إكراههن على البغاء مش كده طيب الكلام ده ينفع ليه لأن عندنا دليل مستقل بتحريم الزنا فإذا تعارض دليل منطوق نزل في حكم خاص كتحريم الزنا مع مفهوم جرى مجرى الغالب لأن الزمان كان الواحد مثلا يقول للجارية بتاعته أنا معذور ذهبي لفلان فاستبضعي بل كانوا يفعلون هذا مع زوجاتهم الحرائر مع زوجاتهم الحرائر تشوف الراجل يقول لها ايه انا شعري اكله مني البنيل انا عايز آه، ولد شعره مسبسب وعينيه خضر والكلام ده جارنا ده مسبسب وعينيه خضر روح اشتغلي معاه روحي اذهبي فاستبضعي من فلان يبغون بذلك نجابة الولد شوف الديايس اللي القردة عندهم نخوة أحسن منه واخد بالك ده حتى الكلاب يعني انت عارف ساعات تلاقي كلبة ووراها عشرمية كلب خلاص وإذا يعني بصبصت لواحد وال- وأصل البصبصة هي أن يحرك ذيلة خلاص تحريك الذيل يقول لك بيبصبص عشان كده استعاروا الكلام ده ليه لبني ادم يقول لك بيلعب بديله بيلعب بديله يعني بيبصبص تمام فاذا بصبصت لكلب مفيش كلب يعرف يقرب بعدما اختارته من الكلب ده ها ده حتى الكلاب عندها نخوه اهو لا دول ما كانش عندهم نخوه حتى جاء الاسلام فرفع من هممهم فكانوا يستبضع فكان زمان بقى الواحد عنده آبة واثنين وثلاثة يروح ي- يأجرهم دي تجيب له مش عارف كام درهم ولا كام دينار ومش عارف إيه. الكلام ده في الآخر يبقى راجل مالي كرشه بالإيه بأموال البغاء يبقى ده كان عرفا جاريا هناك أم لا كان عرفا جاريا فإذا خرج المفهوم مفهوم المخالفة يعني مخرج الغالب يبقى لا مفهوم له لأنك ستجد له منطوقا معارضا مثل إيه كمان قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان فالراجل موجود في البيت ليس مسافرا المرأة عايزة تصوم اثنين وخميس لازم تاخد إذن من زوجها وإلا يرد عليها صومها شوف بقى يعني طاعة الزوج في المعروف شوف واصلة لدرجة ايه مع ان الصيام تطوع محض عبادة محضة ليس فيها حظ نفس الصيام بالذات قال الله عز وجل في حيث الإلهي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به مع أن الصوم للإنسان برضه قال لك لأن كل حاجة تدخلها الرياء وحظ النفس إلا الصيام ممكن يجي المسجد يصلي عشان الناس إيه يشوفوه رايح جاي وفي الصف الأول وبتاع وبعيط في الصلاة و- وبيسجد مش عايز يقوم خلاص فيقول لك والله الراجل ده وارع وتقي وشوف علامة الصلاة في وشه عاملة إيه والكلام ده ممكن ودي الصلاة اللي هي يعني أعظم أركان الإسلام العملية إنما الصيام بيبقى لوحده والتلاجة شغالة والعصير موجود وهيموت من العطش ويفتح ويمسك العصير ويحطه على صداغه كده واخد بالك ازاي ويقول له هيت لك ومش عارف يشرب طب ايه اللي منعك انك تشرب وفي حد معاك ها قال لك الصيام بالذات ليس فيه حظ نفس عشان كده الله عز وجل ايه فانه لي اي ان العبد في الصيام يحقق منزلة الاحسان فان لم تكن تراه فإنه يراك ممكن يدخل الرياء وحظ النفس كل حاجة إلا ليه الصيام يبقى الصيام عبادة محضة أم لا جميل ومع أنها عبادة محضة محضة قدم حق الزوج عليه على حق الله فيه فقبل ما تصوم تقول له أنا عايز أصوم يقول لها لا خلاص تمتثل ما تفتحلوش محضر وتقول لك انت بتصد عن سبيل الله وانت مش عارف ايه الا تعلم كذا وكذا لا سيما لو طالبه علم لسانها طول كده اهو خلاص فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه اذا كان الراجل حاضر في البيت ليس مسافرا لا تصوم المراه الا باذنه غير رمضان لان رمضان فرض عليها وعليه طيب هذا القيد في الحديث لا تصوم امراه وزوجها شاهد يعني حاضر القيد ده قال لك خرج مخرج الغالب خلاص لأن كلمة لا تصوم امرأة وزوجها شاهد أو حاضر مفهوم المخالفة إيه وتصوم وهو غائب صح ليه لأن المرأة ليه ليه بتستأذن الراجل احتمال أن يكون الرجل في حاجة إلى المرأة فتصده بصيامها وحقه في إعفاف نفسه مقدم على الصيام خلاص كده لكن طب هو غايب ما هي الثمرة إنها تفطر ولا تصوم مفيش ثمر خلاص كده يبقى القيد ده خرج ايه خرج مخرج الغالب لأن الرجل يحتاج إلى المرأة لكن لو قال لها الرجل كلاما يجري في مجرى المنطوق فقال لها أنا مسافر أهو ولا تصومي يبقى تصوم ليه تعارض منطوق قوله مع مفهوم الحديث خلاص كده ومثل هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح إذا باتت والبيات يكون ليلا أم نهارا يكون ليلا جميل أوي الراجل شغال بالليل في مصنع في بتاع وجاب النهار فهاجرت المرأة فراش زوجها نهارا تلحقها اللعنة ولا لا ليه إذا كان الحديث بيقول إذا باتت فأنت بقى جبت الكلام ده منين قال لك لأن هذا الفعل إنما يكون داعيته بالليل خلاص كده علشان كده خرج هذا مخرج الغالب تمام الكلام فلما خرج مخرج الغالب أهدر مفهومه إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها اعكس هات مفهوم مخالفة إذا أصبحت المرأة هاجرة فراش زوجها فقال لك علشان الكلام ده داعية الفعل تكون ليلا أم نبه على كده مش معناها أنه قال لك أن بالنهار إذا طلبها يبقى إيه يبقى يجوز لها أن تمتنع هذه قواعد العلماء حاطينها في قاعدة واحدة ولسه لها ضوابط كثيرة يعني مفهوم المخالفة ده مش نوع واحد ده أنواع الصفة والاستثناء والنعت والكلام ومفهوم اللقب والاستثناء وكل واحدة من دي وراها حدوت كبير وصول الفقه ده حاجة كبيرة كده لما يكون بقى كل سطر عمال نعمل له مجلدات يأتي الجهلة الأغمار ويدخلوا في الشريعة كده بصدرهم فإحنا بنقول أهو أدي واحد عمال ينكر الحديث ولا يعرف تأويله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منه لكن هو فرحان بطوله فرحان بشبابه أمسك قلما واسمه طالع في الجرايد ففكر نفسه بالعريف فعمال يتكلم براحته بقى وأغراه سكوت العلماء عنه وإن الكفر الواضح الصريح بيطلع ولا حد بيقول للذي كتب أنت فين يبقى لو أن ولي الأمر بجرة قلم وهو قاعد حاطط رجل على رجل وقاعد في التكييف وبيشرب الشاي وأن لا يتكلم في العلم إلا أهل العلم وموقع لاسترحنا لكن هنفضل نناحي لحد امتى يبقى ينبغي يا اخوانا ان احنا نعلم قدر الوالي العادل وكما قال الشافعي رحمه الله وهذا قول امام فاقه لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها لإمام المسلمين ده الواعظ الأول مش احنا قلنا في واعظان واعظ واقف على رأس الصراط وواعظ واقف فوق تمام طيب ليه فوق فوق يعني ايه يعني فوق الس... الس... فوق السورين يعني مش احنا قلنا الصراط المستقيم سكة اهو ادي سور وادي سور والسور فيه ابواب وعلى كل باب ستور مرخاة قال لك وواعظ وداع فوق الصراط هو مين ده بقى قال لك واعظ الله في قلب كل مسلم الضمير بقى اللي, الو... اللي الداعي الأول بيربيه ما هو الذي أورث الخشية وأورث المراقبة هو الداعي الأول وهو القرآن وقال لك ليه فوق لأنه حينئذ يصير من أهل البصر لما اكون فوق ببقى شايف الابواب وببقى شايف اللي عايز يشد الستار غير لما ابقى تحت خلاص فقال لك الابواب دي حدود الله والستاير دي المناهي قال لك اوعى تزني الزنا ده الباب المفتوح الستارة المشدودة على باب الزنا اللي هو ايه ولا تقربوا الزنا ولا يزنون خلاص كده فواحد قام شدد الستارة يبقى عمل ايه في النهي ضيعه ما بقي إلا أن يدخل من الباب تمام فإذا دخل من الباب يبقى عمل إيه هتك حدود الله مش ال- الأبواب هي الحدود ها والستور المرخل النواهي فإنه يقول له ويحك لا تلجه لا تفتحه فإنك إذا فتحته ولجته ده مين اللي بيقول ويحك كتاب الله خلاص الوداعي على رأس الصراط يقوم يستجيب لهذه الدعوة القلب اللي هو الواعظ في ناس القرآن ما بيأثرش فيه لكن جبان إذا رأى بارقة السيف أو العقوبة يكف ليس لوجه الله لكن خوفا من العقوبة والعقوبة دي مين اللي ماسكها الوالي فاحنا امام رجلين رجل بيتقي الله محترم كتاب ربنا عز وجل هو اللي ممشيه ده ممتاز واحد ليس في وجهه قطرة ماء قليل الحياة ده ما ينفعش معاه غير النبوت نبوت الوالي بقى اللي هو عثمان بن عفان قاله في ال- في المقولة الجميلة قال إن الله لا يزع بالسل- بال- بالسلطان ما لا يزع بالقرآن تقول له يا أخي ربنا بيقول لك يا أخي يعني ولا تأكلوا الربا يقول لك معلش آه، الربا فيهوش حاجة آه، لا ت- لا تتركوا أموالكم تأكلها الزكاة تفضل تدفع من الزكاة والكلام ده هو ده وبعدين الربا فيها إيه؟ أنا ده ده ما اسمش- ما اسموش ربا ده اسمه فك كربات المحتاجين ها فيسمونها بغير اسمها او ان الربا ربنا حرمه بس هنعمل ايه اه معلش سيبنا بالحزلقات دي ده كان زمان وبتاع انا عارف سكتي خلاص ألا. ده واحد مين اللي يأدبه القرآن بيقول له آه، ولا تأكلوا الربا وهو ماشي ماضي قدمه قال ألا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا مع ذي محرم يقول لك معلش الدنيا أمان والمسافات دلوقتي قربت والقطارات والسيارات والطائرات والبتاع ده والكلام والكلام ده كان زمان قال يعني كان زمان كانوا قطاع طرق وكانوا كلهم زناه والكلام ده وانتوا اللي أعفة ها والدنيا أمان ده بيغتصبوا في في وضح النهار لسه البنت من كام سنة البنت اللي اغتصبوها في ميدان العتب وطلع مسؤول كبير يقول لك ما الزنا موجود في كل حتة حتى في أمريكا قال لا حتى في أمريكا ده أمريكا الأصل فيهم الزنا تقول لي موجود كل حتى أمريكا فيها زنا يبقى احنا ما عندناش وديك شايف اهو الاغتصابات والبتاع واللي موجوده في صفحات الحوادث لا بارك الله فيها ولا في القائمين عليه الصفحات اللي بتغري الفسقة بعمل الجرائم وبتصور المجتمع كأنه كرخانة كله بيقتل بعضه وكله بيزني في بعضه والكلام ده ولو حجبوا هذه المصايب عن الناس لظن الفاسق ان المجتمع نظيف وكويس فيخشى ان يقتل على الجريمة فهم بقى ال- ده النهارده الزنا بالانترنت وفي حاجة اسمها الجماع بالتليفون كلام فظيع وفيما هو أبعد من ذلك وأخطر والمرأة بقى تسافر في هذا الجو المكفهر اللي الشرع ليس له سلطان في دول المسلمين إلا ما شاء الله عز وجل أنا يبقى النهاردة أنا لما أسمع الكلام آدي عندي الداعي على رأس الصراط بيقول لي لا تفعل مين اللي ينفذها بقى الداعي التاني اللي فوق اللي من أهل البصر لأنه شايف من فوق من أهل البصر واعظ الله في قلب كل مسلم طيب أنا إذا رأيت الداعي الأول يدعو إلى شيء أو ينهى عن شيء فلم يمتثل العبد يبقى العلة فين العلة في قلبه طيب لماذا لم يستعلي لأنه أهمل الداعي الأول ولو أنه عظم كتاب الله لظهر هذا على سمته وقلبه يبقى ده داعي مع داعي الاثنين مرتبطين ببعض واحد متلقي والتاني بيشحن اللي بيشحن كتاب الله يملأ القلب بالإيمان والقلب هو المتلقي يبقى لابد ان احنا نعرف ان الداعي الاول لا يقيمه الا الوالي والعالم الداعي الثاني ده ثمرة الاستقامة على اوامر الداعي الاول وهو كلام الله عز وجل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد معلش انا يعني بستميح اخواني عذرا ان مفيش حد يتعرض لي ولا يسألني الله يحفظكم